أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه خيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذا لقاؤنا الثالث عشر إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم بصفة عامة ونحن مع الوصية الأولى بصفة خاصة ومع شرك الذات بصفة أخص والآية تقول بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الآيات والوصايا المباركات وهذه وصية الوصايا وأساس كل أساس نطيل معها النفس من باب إصلاح عقيدتنا أعلم أنه ليست هناك نسبة وتناسب بين هذه الدروس المطولة في وصية واحدة وتأتي الوصايا الأخرى فنكر عليها سريعا ونمر عليها مرور الكرام الأمر يسير والإجابة معروفة وصية في بر الوالدين وصية في عبادات وصية في أخلاقيات كله يعني مهم لكن فيه سهولة والحديث عنه متكرر لكن الحديث في العقيدة الحقيقة يعني شيء شحيح جدا في الأمة والذي يحدثك في العقيدة يأخذ منها قشورا والكلام عن العقيدة تحول إلى علم كلام منذ فترة ليست بالقصيرة وهذا الخلط الشائن بين علم العقيدة وعلم الكلام هو الذي جعل المسلمين بلا عقيده وإن كانت لهم عقيدة فهي أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعرفون ركائز الإيمان على الجملة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر لكن لا إله إلا الله التي هي منهاج حياة والعلم بها فرض عين على كل مسلم ينبغي أن يكون منذ الصغر وما لم يبلغ الحلم لأنه مع بلوغ الحلم سيتفرغ لعلم جديد كعلم فقه الصلاة ثم علم فقه الصيام ثم علم فقه الزكاة والحج كل في حينه على سبيل فرض العين وإلا فهو يتعلم العلم قاطبة على سبيل فرض الكفاية فأنفع العلوم هو علم العقيدة وهذا يعني بجهود جبارة تحول إلى مسار غريب الشكل كعلم كلام كفرق كمذاهب كما يكون درس الليلة هذه إن شاء الله أيضا كيف تحولت العقيدة من لا إله إلا الله إلى كل شيء هو الله يعني عوام المسلمين يعرفون أو يقولون لا إله إلا الله لكن على طريقة المرجئة لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهي كلمة يقولونها ثم يخالفونها بأقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم وهذه مصيبة كبيرة ومما هون من هذه المصيبة أن أناسا يحسبون على أهل العلم وقفوا من هؤلاء الخليقة موقف المحامي عن المتهم يبررون أخطاءهم ويدافعون عنهم ويبحثون عن المبررات وعن المسوغات حقيقة قضايا الدين لا تحتاج إلى محامي إنما تحتاج إلى الطبيب الذي يشخص الداء ويصف الدواء تحتاج إلى الطبيب الذي تذهب إليه لوجود دمل في جسمك فيفقأه بكل قوة وينظفه بكل بعناية وأنت تصرخ تحت يديه وظاهر الأمر أنك تقسو عليه ولكنه كطبيب حاذق يعلم أنه إن لم يفعل هذا فإن مثار هذا العضو سيكون سبب فساد بقية البدن ويؤدي إلى هلاكه ولذلك قبل أن يبتر هذا العضو وقبل أن يؤدي إلى فساد بقية البدن هو ينظفه بكل قوة ولا يبالي بصراخ المريض تحت يديه وقضايا الدين تحتاج لمثل هذا ولا تحتاج إلى المحامي الذي يخرج المتهم من قضيته كالشعرة من العجينة ليجعل من البريء متهما ومن المتهم بريئا وليكون من أهل الزور لا نحن أهل السنة والجماعة كما قيل في خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم أعلم الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق كلامنا كله ينصب على عمومات وعلى مبادئ ولا ينصب على معين إنسان بعينه لأن هذا الإنسان بعينه نحن نحتاج أن نستتيبه نقيم الحجة عليه نرفع عنه كل الأعذار وهذه رحمة أهل السنة بالخليقة لكن هذا لا يعني أن نسكت عن الحق أو أن نتمادى في الباطل فإن الله عز وجل يقيض لهذا الدين على رأس كل مئة سنة إن الله يقيض لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها وتجديد أمر الدين كما قاله عليه الصلاة والسلام يحمل من كل هذا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لا تشرك بالله في ربوبيته لا تشرك بالله في ألوهيته لا تشرك بالله في ذاته مع المحاضرة الأخيرة لا تشرك بالله في ذاته كان الحديث عن شرك الذات المتمثل في اتخاذ ولد لله أو جعل الذات الإلهية مركبة من أشخاص ومن أجزاء وهي عقيدة اليهود والنصارى عقيدة اليهود ضعيفة جدا بجوار عقيدة النصارى في هذا المعنى لأن الله عز وجل قالها مرة واحدة في القرآن وقالت اليهود عزير بن الله وأنا كمتخصص في الأديان يعني لا أكاد أسمع عن هذه الفرقة التي قد تكون اندثرت لكن وقالت النصارى المسيح ابن الله هذه في الناس كثيرة هذه لا يكتفى بأن يكون عليها كذا مليون مسيحي أو كذا مليار إنما يراد لغير المسيحيين أيضا أن يدخلوا في هذا المعتقد أربعة مليار أربعة, أربعة مليار مسيحي غير اللي بنصروهم كل سنة وعندك فارق ما بين اليهود والنصارى أن اليهود لا يحبون لغيرهم أن يدخل في دينهم لأنهم لا ينظرون إلى الدين على أنه دين وإنما ينظرون إلى أنه دين خاص بهم وهم جنس راقي هم الساميون من الخلق فدخول غيرهم من الأجناس الأخرى معناه أنه سيكون يهوديا مثلهم ومعناه أنه سيكون هناك تفاوت داخل الدين الواحد لذلك اليهود لا يحرصون أبدا على دخول أي أحد من الأمم, من الأمم وفي من يسمونهم بالأمميين وسماهم القرآن بالأميين لا يحرصون على دخول أحد من هؤلاء في دينه إنما ينابذونهم العداء بأن يقولوا ليس علينا في الأميين سبيل فنفعل فيهم ما نشاء وجموع الأميين عند اليهود يعني الأمم الأخرى غير اليهود لا يعد إلا أن يكونوا كلابا وحميرا بل إذا عاملوا الكلاب والحمير بما يعاملون به الأمميين وجدوا اعتراضا من جمعيات الرفق بالحيوان لكن مع الأمميين فليفعلوا ما يشاءون ولا تكون عندهم وخزة ضمير في أنه قتل إنسانا بغير حق أو طفلا أو امرأة أو اغتصب فتاة ويقول كما لو قتلت كلبا كما لو ذبحت دجاجة بل هذا أيسر من هذا يعني ثم إنه يتقرب إلى إلهه الذي يعبده بمثل هذا فهذه المعتقدات التلمودية اليهودية لا تجعلهم يحرصون على أن يهودوا أحدا إنما النصارى عندهم حرص شديد في تنصير غير المسيحيين من كل الأمم سيما من المسلمين يعني يتركون عبدة الأوثان ويذهبون إلى المسلمين لأن المسلمين بالنسبة للنصارى غصة في حلوقهم فلذلك في مخططات رهيبة لتنصير البلاد المسلمة بالس- بالذات أكبر البلاد المسلمة يسمونها الرصيد الاحتياطي للمسلمين منطقة شرق آسيا منطقة ممتلئة بالمسلمين بصورة كبيرة جدا فأندونيسيا دولة أندونيسيا والدولة نفسها دولة مسلمة أكبر دولة مسلمة على مستوى العالم عبارة عن جزر كثيرة جدا وكلها مسلمون إلى وقت قريب كم تزيد على ثلاثمائة مليون مسلم وبجوار أندونيسيا ماليزيا في شرق آسيا أيضا الهند وباكستان وبنجلاديش باكستان وبنجلاديش يزيدون على ثلاثة مئة مليون مسلم لكن حدث انفصال ما بين باكستان وبنجلاديش أدى إلى تخلف الدولتين وتقاسم موجود أو ك- يعني انفصال كما انه في انفصال ما بين الهند ما هو كل هؤلاء كانوا في شبه القاره الهنديه وبعدين عشان نفصل الهند الوثنيه عن المسلمين فجعلوا المسلمين عباره عن آه، باكستان الشرقيه والغربيه ما كان في شيء يعرف باسم بنجلاديش بنجلاديش هذه لا لم تكن تعرف الا بعد الانفصال بهذا الاسم فقال باكستان الشرقية وباكستان الغربية وفي انسحاب المسلمين أو خروجهم من الهند الوثنية كانت هجرة ل- ل- كهجرة وتجمع في منطقة كبيرة هي باكستان الشرقية والغربية كان يترصدهم ال- الوثنيون الهنود وهم في القطارات فيخرجون عليهم فيبيدونهم ويستأصلون شعفتهم قتلوا آلافا مؤلفة وبقيت هند الهند وثنية وفيها أقلية مسلمة مستضعفة وبقيت كشمير جزء للوثنيين وجزء للمسلمين ولم تزل محنة كشمير إلى يوم الناس هذا لها قرابة ستين سنة خم- سبع سبعين سنة وإلى الآن ال- ال- الحروب مشتعلة ما بين كشمير المسلمة وكشمير الوثنية الهندية حصلت مشاكل ما بين أفغ... ما بين باكستان الشرقية والغربية حس... ترتب عليها الانفصال وصارت باكستان الشرقية تسمى بنجلاديش بلاد البنجال ملايين مملينة كل هذه البلاد بخلاف الأقليات المسلمة منها ما نسمع عنه ومنها ما لا نسمع عنه ويرحمه الشيخ محمد الغزالي وهو يصرخ من يعرف شيئا عن مسلمي فطاني ومن يعرف شيئا عن مسلمي الفلبين ولم تكن فلبين إنما سميت بالفلبين نتيجة التنصير وكان المؤتمرات التنصيرية حريصة على ألا يأتي عام 2000 اللي مر عليه الآن 20 سنة أنت في 2020 وداخل على 2021 أهو كانوا حريصين على ألا يأتي عام 2000 إلا وأكبر دولة مسلمة تتحول إلى دولة مسيحية وجهود جبارة لكن جاء عام 2000 و2010 و2020 ولم تزل بفضل الله أندونيسيا مسلمة كأكبر دولة مسلمة لكن لا يجعلنا هذا نقلل من الجهود التي بذلت في أن تتغير معالم الدين أو أن يتنصر عدد كبير من المسلمين أنت عندك تنصر إذا ما كانش هذا من باب حرب الإحصاءات لأني أعرف إنه في حاجة اسمها حرب الإحصاءات فبقول هذا من باب القيد في الكلام وال- وال- والاحتراز حتى لا أنساق أمام هذه المسألة لكن أخبرت أن قرابة خمسين, أل خمسين مليون تنصروا من آه، اندونيسيا المسلمة طبعا 50 مليون من 300 مليون زي ما تقول ما حدش حس بيهم كده يعني لانه لسه عندك 250 مليون فال 50 مليون انساحوا وسط ال 300 مليون لكن ده رقم خطير لو صح لانه انا زرت ماليزيا مثلا وهي بلد منشقة عن آه، اندونيسيا منذ فترة كما انه سنغافورة انشقت عن ماليزيا وصار عندك دولة اسمها سنغافورة ومن اقوى دول الان اقتصاديا وعندك ماليزيا دولة قوية جدا من الدول الاسيوية النمور وبعديهم اندونيسيا البلد المسلمة الفقيرة بملايينها هذه فأنا لما كنت في ماليزيا كم سكان ماليزيا 25 مليون 25 مليون وأغلبهم من سكان الصين طيب لو صحت هذه النسبة 25 مليون لدولة زي ماليزيا ودولة بينظر إليها بتقدير واحترام لأنه عندها تجارب ناجحة وعندها اقتصاد قوي ورجل محترم مثل مهاتير محمد عمل من ماليزيا حاجة وطالما كان في الحكم كانت ماليزيا شامة وسط الدول الأسيوية والدول النمور لغاية لما خرجوا كان مسلسل ثاني سياسي أو تاريخي ما لناش دعوة بيه لكن لما يكون عندي ماليزيا 25 مليون وتقعد تتجول انت في ماليزيا بالطيارة يعني معناها عندي خمسين مليون كما لو كان بمثابة دولتين كماليزيا دي مسألة خطيرة جدا لكن مجرد معلومات بتقال في دروس ولكن حقيقة الأمر أسمعت إذ لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي مؤتمرات التنصيرية والمسماة في الكتب بالمؤتمرات التبشيرية بيقول فيها رئيس المؤتمر التبشيري الأول في مصر اللي اتعمل في بيت أحمد عرابي
بيت الأم أي نعم اتعمل سنة 1916 فبيقول على مدى هذه السنين الطويلة التي والجهود الكبيرة لم ننجح في تنصير أحد من المسلمين إلا رجل اختطفناه من أهله أو آخر لا يبالي بالأديان ولا يهمه إلا أن يأكل ويشرب ويكتسي أو طفل صغير لا يعرف شيئا فنشأناه عندنا حتى شب بيننا كأنه نصران وحتى هؤلاء ربما تنصرت أجسادهم ولم تتنصر قلوبهم يعني لا يزالون على الفطرة زي حكاية الرجل اللي قاعد ويصرفوا عليه وكذا وكذا وبعدين لو بيقول لا اله الا الله ازاي انت بتقول لا اله الا الله قال انتوا اشتريتوا جسدي مالكوش دعوه بقلبي من ده كتير يعني فبيقول لهم احنا يعني هذا الذي استطعنا تنصيره فلم نفلح في في مهمتنا هذه لكنكم معاشر المبشرين أفلحتم في أنكم أخرجتم المسلمين من الإسلام ولم تدخلوهم النصرانية لأن دخولهم النصرانية شرف لا يستحقونه وأنتم بجهودكم هذه الجبارة صرتم مقدمة المستعمرين حيث أوجدتم نشأً لا يبالي بعظائم الأمور ولا يهتم بمصير الأمم قد ضاعت أخلاقه وفسد حاله وصار مذبذبا لا يبالي بالدين ولا بعظائم الأشياء ومثل هذا الذي قدمتموه هو الذي تبارككم الكنيسة من أجله ويبارككم الاستعمار من أجله ونبارككم نحن من أجله ويبارككم الرب والرب معكم فليبارككم الرب القس صموئيل زويمة أكبر المبشرين في العصر الحديث صاحب هذه الكلمات التي اختصرتها اختصارا وذكرتها بالمعنى فيما يهمنا في القضية والشاهد أن هذه خرجة مرتبطة, مرتبطة بالتخصص فسامحوني أعود فأقول النصارى أصحاب ضلال كبير في العقيدة في أشركوا في الذات واليهود كذلك الشرك اللي عند اليهود ليس من باب التعدد إنما هو من باب التجسيم يعني أي يهودي تلقاه في الدنيا يقول لك الله إله واحد لكن هذا الإله الواحد عند اليهود يعني والعياذ بالله كالإنسان عنده غضب عنده طيش عنده جبن عنده انفعالات تجعله يندم على انفعالاته ويندم على أنه عذب شعبه الذي هو شعب الله المختار لأن اليهود يرون أنهم شعب الله المختار وأن بقية العالم حمير خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار إلى آخر هذا في المعتقدات اليهودية فعندهم ضلال في المعتقد مع الله عز وجل شنيع صحيح ليس ثالث اثنين ولا ثالث ثلاثة لكن الذي يقال عن الإله الواحد الذي يؤمنون به أنت لا ترضاه لعبد عندك ولا لخادم جاء لخدمتك كان يقال لك أنا هجيب لك خادم اشتغل عندك بس هذا الخادم جبان ومهزوز ومهزوم وخاف يطلع يقضي مصلحة وإن طلع يقضي مصلحة العيال يضربوه ويأتيك باكيا و... وما إلى ذلك يعني لا ده موضوع كبير موضوع كبير موجود في التوراة المحرفة موجود في التلمود موجود في البروتوكولات اللي هو عبارة عن معتقد اليهود في الإله لما بندرس اليهودية كدراسة متخصصة يقولون من هو الرب أو الله في الاعتقاد اليهودي وتروح تجيب النصوص التوراتية والنصوص التلمودية لا تزيد لا تزيد عليها لا تزيد عليها لماذا عشان انت ما تفتريش عليهم شيئا تجيب النص بس كده وتقراه لانك انت لا يمكن تتخيل هذه النصوص في حق الله ومهما اي عالم ومتخصص يقول لك اليهود يعتقدون كذا وكذا في الرب مش ممكن يا راجل لا مش معقول لا والله أول مرة أعرف منك هتلاقي لو أنت قرأت التوراة أو التلمود هتلاقي الكلام ده طبعا ده زي ما بقول لك تخصصي يعني رسالتي أنا العالمية الدكتوراه في هذا الباب ما كانتش في باب تاني التعصب والتسامح أو التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام فألوان من التعصب المعتقد اليهودي ألوان من التعصب المعتقد المسيحي ده غير بقية ألوان التعصب الأخرى اللي واخدة جوانب شتى في الحياة ومنها معاملة اليهود أو النصارى مع المسلمين اليهود واللي عملوه في المسلمين على مدى التاريخ تاريخ أسود ما فيهوش نقطة بيضاء النصارى كذلك كلهم والنصارى وتاريخهم الأسود مع المسلمين وده نماذج حية زي محاكم التفتيش والحملات الصليبية ولغاية يوم الناس هذا
والمسلمين بقى زيهم وهو قول ربنا عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وما يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهد يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون فاليهود والنصارى أكفر الكفار وكفرهم يفوق كفر غيرهم بكثير واحنا كمسلمين عندنا هزيمة نفسية انت لا تجد ال- النهاردة عالم يطلع في الاعلام يقرأ هذه الآية التي قرأتها ممنوع ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولأنه يقرأ مثلا الآيات التي جعلتها في خطبة الجمعة أمس وأنا بتكلم عن الكريسماس و- والأعياد إيه المشروع وإيه الممنوع في الإسلام آيات آه، هذه لا تقرأ إنما إيه اللي يقرأ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ما شاء الله ما شاء الله اه وتتقري كده بحنيه واللي قاعد يقول ايوه كده يا حنين غزيني غزي ايوه كده انت كي- كده كيفتني اه اه كيفتني اه ليه لان ولا تجدن اقربهم موده على انه خلاص هم دول ال- وطبعا وتلاقي يقول لك ايه والرئيس وراح وزار البتاع في عيد الميلاد وقد دع وقف في بيت من بيوت الله كنيسه بيت من بيوت الله والتهنئة بالكفر واللي بيقولوا علي سبت ده ولا علي حد ولا ايه اللي بيقولوا ده حاجة غريبة الشكل والله اقول ايه يعني عامل مقارنة زي موجودة المقارنة في اليوتيوب ما بين علي سبت وما بين بابا الفاتيكان بابا الفاتيكان يقول انه الاحتفال بالكريسماس جاهلية غير موجودة في الأناجيل وعلي بتاع على بطيخ كفت علي كفت اه قاعد يقول سيدنا المسيح ودلة السلام وبداية السلام والع- وقاعد ينخع هو كان شارد ده ولا سكران ولا ايه بالظبط لكن من انت يعني ما هو يعني الشيء من معدنه لا يستغرب انا ما بستغربش لما بقعد اسمعه يعني بس انت عارف ايه لما تحب كده تبقى عندك حب استطلاع اه بقعد اسمع يعني اشوف الدنيا فيها ايه يعني وصلت الدنيا لايه والله وبعدين حد بيقول لي معقول الكلام اللي بيقوله ده ومش ده برضه محسوب على المسلمين وعلى علماء المسلمين طيب واحنا هننسى الايه ليه افرايت من اتبع افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على ايه ايه هو القرآن ساب حاجة وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وبعدين ده طابور إن كان علي بتاع ده كبر تلاقي مثلا واحد لسه مليان كده وماسك نفسه اسمه ال- البتاع الجندي ده مثلا إيه ما هو بالتاني مش تفوق على علي ولا لسه وطلع لك حتة بسالية بعديهم ايه حتة اه لا للنص مليون مجرد قالوا ربع مليون ده عاوز مش عارف كام سنة حسبوها له تطلع يجي 300 سنة قالوا لا انا انا بصراحة كنت متواضع انا بقول 250 مليون مجلد 250 الف اللي هو ربع مليون ده لا الحكاية اكثر من كده نص مليون يعني طبعا يعني عاوز منك مش هو النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر علامات الساعة وأن يتكلم في أمر العامة الرويبضة تافه حقير المنافق الممسوخ الفويسق ده بيقول كلام وبعدين طلع حتة مسارية برضه على نفس الحكاية لسه ده كان يوم من الأيام كان تلميذ من تلامذتنا في الدعوة للأسف بيقولوا عليه رمضان باين اه المهم الواد الصغير ده اللي بيقعد مع مع الكبير ويقعد يقولوا يعملوا حاجات كده زي اللي قاعدين يعني
اسمه يا شنو اسمه رمضان بيجي معاك بس مش فاكر اسمه بالكامل يعني وبعدين ما بحبش اقول اساميهم دول ب- بيستنوا الفرصه اللي ممكن يرفعوا فيها علينا قضايا الشيخ آه، ابو اسحاق الحويني الله يشفيه ويعافيه ويحفظه يا رب يوم ما كان بيرد على علي بتاع ده بطيخ ولا كفته راح رافع عليه قضيه ايام الثوره الحمد لله ربنا نصره حفظه ف ما تلاقيش اللي يكلمك عن الحقائق انما يشوف ايه اللي ممكن يلوي عنق النص والله فكرتوني الآية دي محتاجة وقفة مني بخطبة ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا أصحاب لأنه دي من ضمن الآيات المظلومة ناس كتير فاهمة ودي على طول عاملينها احنا شعار الوحدة الوطنية والبعد عن الفتنة الطائفية ربنا بيقول اهو ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى طب أنا مش هقول لك تفسير الآية ولا سبب نزولها كمل بس الآية زي أنا لما بحب أقرأ في الصلاة فبكمل المعنى اللي أنا فيه أي بطول شوية على الناس وبيزهقوا شوية لكن المعنى لازم يكمل فدي انت لما تقراها ما ينفعش تقول فويل للمصلين الله اكبر
شنو تنفع تحتذل
ها يبقى هنا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول صلوا عليه ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا إيه يقولون ربنا آمنا خلي بالك أهو أهي يقولون ربنا آمنا مش لسه الكفار آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين طب واللي قاعدين على كفرهم يا رب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم أهو تفسير ال- الآية من غير تفسير الآية قراءة فقط هي فما بالك لما تقرأ تفسيرها وتقرأ سبب نزولها وكذا لكن هو كذا يعني أصحاب لا تقربوا الصلاة وأصحاب فويل للمصلين هم دول ال- سحرة فرعون اللي شغلين الإعلام المصري دلوقتي أو الإعلام العالمي فحسبنا الله ونعم الوكيل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لا تشرك بالله في ذاته أنا ختمت المحاضرة الماضية بكلمتين فيهم نوع من التشويق بقول الشرك اللي عليه النصارى ده بتاع إن الله ثالث ثلاثة والمسيح ابن الله وتاني يوم خصصتها عن قضية الصلب وسبب الصلب وما يعتقد عندهم بعد التثليث والبنوة عقيدة ثالثة اسمها الصلب والفداء هما ثلاث معتقدات رئيسة عند النصارى تثليث بنوة المسيح الصلب والفداء فأنا لما كنت اتكلمت في محاضرة عن التثليث وبنوة المسيح قلت ما فوتش الكلام عن الصلب والفداء وخد المحاضرة بتاعته على انه الاله عند النصارى ثلاثه بس في واحد يعني أب وابن وروح قدس إله واحد إزاي قال لك الغي عقلك واتبعني واغمض عينيك وسر ورائي وعندهم التفكير في مثل هذا كفر ما حدش يتكلم في موضوع الت- ازاي الثلاثة في واحد ومسألة التجسيد ومسألة ال- ال- اللاهوت والناسوت و- وليه مثلا إيه، يعني في الأخير اللي يصلب الناسوت ولا يصلبش اللاهوت هو مثلا الإجابة هكذا شاءت الإرادة الإلهية تخ- تقعد معاي بروفيسور منهم وتناقشه وتقول له طب ازاي ازاي يعني الاله تجسد في صوره بشر ازاي الاله حل في مريم ازاي الاله يعني يرضى بهذا لابنه البار الوحيد ازاي الاله يرضى بان يصلب ازاي طب لما يجي ينصلب ينصلب الناسوت ولا ينصلبش اللاهوت وازاي طلع وجلس على يمين الرب يحاسب البشر ده هو نازل عشان يرحم البشر طالع عشان يحاسب البشر يا عم لفتة كده هكذا شاءت الإرادة الإلهية هي دي الإجابة بتاعته هي دي الإجابة بتاعته تقول له طيب مع اختلاف الجنس ممكن يبقى فيه ت- توالد يعني انت عارف انه ممكن يكون فيه تزوج اه انما كمان فيه تناسل يعني لو لو انسان بهيمه يخلفه طب انت انت ازاي دلوقتي عاوز تقنعني انه الاله تغشى مريم وطلع عيسى هو على كل حال ده اسمه نوع من ال- الحلول ان الرب اتحد بمريم وحل فيها طلع في صوره عيسى وده جزء من الاتحاد والحلول قضية الليلة الكفر الذي لا يعرف له مثيل كفر لا يعرف له مثيل لأنه الكفر الموجود في التثليث أنا ذكرت لكم إزاي بيبرروا للناس وبيضحكوا على الناس سواء كان الشعب الكنيسة وده مصطلح عندهم معروف اللي هم يعني الجمهور بتاع الكنيسة بيحضر فيقال عنه شعب الكنيسة بيقعدوا يفهموهم كده ببساطة انه التلاتة في واحد كذا وأو في طريقة تنصير غير المسلمين آه، تنصير غير النصارى من المسلمين وغيرهم فيقعد يقول له زي حكاية الإصبع ثلاثة في واحد والإنسان عقل وجسد وروح وعم إبراهيم في البيت أب وفي المدرسة معلم وفي البحر إيه منقذ وعندك مثلا آه، الشمس آه، نور وحرارة وجرم الحكاية دي ف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول بيحاول أهل الكفر أن يوجدوا مبررا لكفرهم وليه وجه متخيل لكن مسألة الاتحاد والحلول لا تتخيل على الإطلاق بيقول الاتحاد والحلول انك بتعتقد الكون ده ان الكون كله شيء واحد مهما كثرت فيه المظاهر واختلفت فيه الاشياء فهو شيء واحد اسمه الرب الرب الذي حل في الأشياء واتحد بها الرب الذي هو عين الجمادات عين النباتات عين الحيوانات عين سائر المخلوقات فمطلوب منك إذا أردت أن تعتقد في الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود إذا كنت أمام قضية فيها قاتل وقتيل وقاضي وشهود وجلاد وسيف ونطع ده منظر ممكن تتخيله انه قاضي جالس يحكم على منصة وامامه المتهم والقتيل موجود والشهود حضور وعشان يحكم هيحكم بالقصاص نبيه القصاص على القاتل بعد ثبوت التهمة عليه تماما فيأتي الجلاد يحمل السيف وأمامه شيء يسمى بالنطع يضع المتهم عليه رقبته ليقوم الجلاد بفصلها عن جسده فمطلوب منك أن تعتقد أن القاضي هو الجلاد والجلاد هو القاتل والقاتل هو القتيل والقتيل هو الشهود والشهود هم السيف والسيف هو النطع وأن جميع هؤلاء في المشهد الواحد هم شيء واحد وهذا الشيء الواحد هو الرب هو ذات الله طبعا طبعا اسرح بخيالك كما تحب لكن أنا جايب لك من الآخر وأنا لسه في الأول إنه دي القضية اللي أنا بقول لك أكثر من اليهود وأكثر من النصارى إنك تعتقد أن الرب عين العبد والعبد هو ذات الرب وكل ما ترى وما لا ترى هو الله في شيء زي كده في الدنيا وفي العلم وفي الكتب وبتقول موجود عندنا نحن المسلمين
هي فينا يا شيخ ولا كل صوفية؟
بتقول الكلام ده موجود عندنا نحن المسلمين يقول لك اه الكلام ده موجود في الكتب عندنا وهناك من يدافع عنه على انها اشراقات وتجليات وفيوضات ده تلاقي ابو حسين اللي طالع في الاخر ده بتاع بتاع البدوي وفي اللي بيقول لك هذا الكلام مدسوس علينا لا نقره ولا نعترف به هو ايه الموضوع الموضوع دي فلسفة موجودة من قديم قبل ما يكون فيه دين حاجة كده جاية لك من الإغريق من اليونان عندهم فلسفات عجيبة واللي كان فيكم قسم أدبي وقرأ في باب الفلسفة ويشوف كلام الفلاسفة سق- سقراط وأرسطو وأفلاطون والكلام ده ويلاقي بداية الخلق وكان بداية الخلق ماء ولا هواء ولا نار ولا كذا ولا كذا كلام كتير كنت أكره عش- على حسه الفلسفة والمنطق وال- وال- والتخاريف اللي كنت بقرأها وأنا في الثانوية الأزهرية في مثل هذه الأيام كان في حاجة اسمها فلسفة تناسخ الأرواح تناسخ الأرواح دي فلسفة موجودة معناها إنه الإنسان اللي بيموت لما بيموت يقوم ينسخ في جسد آخر عش يكون آه، في بينهم آه، تشابه وتماثل إذا كان كويس يدخل في جسد كويس وإذا كان آه، سيء يدخل في جسد سيء ما فيش حاجة اسمها جنة ونار لا هو نعيمه إنه ينسخ في جسد حسن و- وعذابه ينسخ في جسد سيء بيسموا هذه النظرية نظرية تناسخ الأرواح مش هي قضيتنا بس بقول لك إنه ده كان موجود برضه وتناسخ الأرواح بنقرأ عنه في الكتب إنما لا ننسبه لأحد من ال- من المسلمين إنما المصيبة بقى مصيبة الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود وهتلاقي اللفظين دول متكررتين في كلامي بس خليني أديلك الفرق بينهما لأنه بينهما فارق خفيف ولطيف مش لطيف بالمعنى الحلو على أنه يعني النتيجة والمحصلة واحدة إذا قلت وحدة وجود فمعناه أنك لن ترى إلها أبدا لأن الإله هو هذا الوجود هو هذا الكون فالكون الذي أنت تعيشه فيما تراه أو ما لا تراه هو الإله ولذلك كلمة وحدة الوجود تعني هذه النظرية الكافرة أبوها الكفر وأمها القذارة الإله كون كون موجود يترتب عليه أنه بهلاك بعض الكون هلاك بعض الإله وبفناء الكون يفنى الإله دي هي نظرية وحدة الوجود أمال الاتحاد والحلول يعني إيه؟ قال الفرق بينها وبين وحدة الوجود إنه في إله مستقل إله مستقل موجود إله خلق هذا الكون لكن هذا الإله لا يحب أن يبقى مستقلا هو دائما وأبدا يحب يتحد في الأشياء يحل في الأشياء ويتحد بها فهو يحل في الكون ويحل في الرجال وفي النساء وفي الحيوانات وفي الجمادات يحل في كل شيء وحتى من ضمن الأسلوب الوقح اللي موجود في الكلام انه هذا الاله يحل في الرجال ويحل في النساء لكنه يحب ان يحل في النساء اكثر من الرجال ويحب ان يكون مفعولا به لا فاعلا وعلى مدى التاريخ فيما قراتم من قصص العشاق وحب قيس لليلى وعنتر لعبلة وكثير لبثينة الكلام ده قريناه في كتب الأدب اللي ما يعني ما فيهاش أدب اللي فيها قلة الأدب دي في ظل وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول بيقول لك أنت فاكر الناس دي كانت بتعشق النساء؟ لا كانوا يعشقون الذات الإلهية المجسمة في صورة امرأة هذه ليلى هذه عبلة هذه عزة إنما مش ولذلك اللي يؤكد هذا المعنى إن واحد من كبار أقطاب هذه النظرية يدعى ابن عربي ابن عربي الحاتمي الطائي ده واحد من الأقطاب الكبار جدا في التصوف وصاحب مكتبة كبيرة كتب كثيرة جدا أهم كتبه تفسير القرآن الكريم تفسير إشاري بيدي لك القرآن مقلوبا يحول قضايا الإيمان كفر والكفر إيمان والتفسير الإشاري ده موجود وأشار إليه كتاب التفسير والمفسرون على أنه نوع من التفسير وظل هذا التفسير موجودا إلى أن جاءت صحوة للأزهر في القرن المنصرم فقالوا هذا الكتاب لا يبقى في المكتبات ويصادر ولا يجوز لأي مكتبة من المكتبات التي تبيع الكتب أن تبيعه ولو باعته آه، تجازى كما يجازى تجار المخدرات عندنا فخبأوا هذه الكتب و... وصار بيعها كالمخدرات في حي البطنية ورا الأزهر فأهم كتبه هذا التفسير وله كتب كبيرة جدا كتاب فصوص الحكم وكتاب الفتوحات المكية وبعدين مواقع النجوم وكتب أخرى هذه أهمها ابن عربي من غير ألف ولام نكرة غير القاضي أبو بكر بن العربي العالم المسلم المحقق المفسر الفقيه المغربي فابن عربي قاعد في جلسة مع الشيخ مكين والشيخ مكين اطمن ليه فتركه مع ابنته فقام الشيخ قام ابن عربي يراود بنت الشيخ مكين عن نفسها فاستغربت وقالت كيف وأنت فلان كيف وقد استأمنك أبي فقال لها أنا لا أراودك إنما أنا أراود الذات الإلهية التي حلت فيك إنما أنا أراود الذات الإلهية التي حلت فيك فالاتحاد والحلول ما يعتقده النصارى م- مثال واحد انه الاله نزل من السماء وحل في مريم لكن اتحاد حلول عند اصحاب هذه النظريه يحل في كل شيء ويتحد بكل شيء ابن عربي تقول له هل كفر ال- آه اليهود يقول نعم اليهود كفار لماذا لأنهم عبدوا العجل فقط اعتقدوا أن الإله حل في العجل فعبدوه ولو عبدوا كل شيء ما كانوا كفارا طيب والنصارى كفار ولا مؤمنون كفار لأنهم عبدوا ثلاثة أقانيم وكان ينبغي أن يعبدوا كل شيء وعلى هذا فقس لكن ابن عربي تطاول تطاولا كبيرا جدا حين حكم على الأنبياء بالغباء وبالكفر فقال كان موسى غبيا حين أنكر على فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى وقد كان فرعون في قمة الإيمان حين قال هذه القولة لأنه أدرك من حقيقة الأشياء ما لم يدركه موسى ولا هارون طبعا تدعو الله أن يحفظ عليك دينك وأن يحفظ عليك عقلك وأنت بتناقش مثل هذه الكفريات هذه النظرية موجودة عند الإغريق واليونان وانتصر الإسلام وانتشر في ربوع الأرض وكان لابد من هدم الإسلام وضياع معالمه وضياع عقيدته خاصة فدخل أناس من الفلاسفة إلى الإسلام تظاهروا بأنهم مسلمون تظاهروا بأنهم مسلمون ولكن لا يستطيعون البوح بهذه الفلسفة الكفرية مين من المسلمين يقبل أن يكون البديل عن لا إله إلا الله كل شيء هو الله لا أحد ولذلك النظرية هذه لت... ل... لتسري بين المسلمين كان لابد لها من مخطط طويل طويل النفس بطيء ولكنه أكيد المفعول توافق دخول هؤلاء الفلاسفة مع عصر التابعين شوف يعني ثاني قرن بعد عهد النبوة والصحابة رضي الله عنهم عهد التابعين وحصلت شوية المشاكل اللي حصلت بين المسلمين وبعض ايه المشاكل هذه خلافات سياسية ما بين سيدنا علي وأصحاب الجمل وسيدنا علي ومعاو سيدنا معاوية وترتب عليها موقع آه، موقعة الجمل وصفين وفي دنيا فتحت وفي ناس أقبلت على هذه الدنيا ترتب على هذا وجود فئة من المسلمين اعتزلوا تلك الفتن لا دخلوا مع علي ولا مع معاوية و- وكاعتزالهم للفتن اعتزلوا الدنيا فزهدوا فيها لأنه الدنيا منفتحة على المسلمين وغنائم وحاجات كتيرة قوي فقالوا لا مالوا إلى الزهد والزهد من الإسلام ولكن الزهد المشروع هو ترك ما لا ينفع في الآخرة هو ترك ما لا ينفع في الآخرة إنما ليس الزهد كمن قال لا أبني مسجدا ولا أعمر رباطا لا وما دخل هذا بالزهد ففرق العلماء على رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية بين الزهد المشروع والزهد الممنوع في ظل آه، الزهادة وقد اختلطوا فيها الأمور في القرون المتتابعة والصوفية كان فيهم سمة الزهد وما بدأ التصوف في الإسلام إلا بهذا الزهد ولذلك الصو- الصوفية الأول يعرفون في العلم باسم مدرسة الزهد الأولى مدرسة الزهد الأولى مدرسة الزهد الأولى أساتذتها الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري شوف الأعلام دول ده لما تقول بس يعني عبد الله بن المبارك أو الفضيل بن عياض أو سفيان الثوري أنت بتتكلم عن واحد بأمة تتكلم عن أعلام الهدى تتكلم على شيء ملء السمع والبصر وعلى تلك الشاكلة ذنون المصري شقيق البلخي ومعروف الكرخي وبعديهم الجنيد الع- الع- العباس عباس الجنيد كان يعرف بأنه شيخ الطائفة هؤلاء الزهاد الأعلام أهل السنة والجماعة إيه اللي اختلفوا فيه عن بقية الناس؟ إن هم زهدوا في الدنيا فلما زهدوا في الدنيا بنى لهم الناس الخلوات وأوقفوا لهم الوقوف ومنحوهم الهدايا والعطايا هذا حدث في ناس حبوا يبقوا مثل الأساتذة هؤلاء فقالوا احنا كمان نريد أن نكون معهم فاشترطوا عليهم شروطا فدخلوا معهم في الخلوات لكنهم كانوا ليسوا كالأساتذة تلامذة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا في وقت مداخل التلامذة مع الأساتذة الذين ذكرت لكم أسماء أعلامهم أصحاب نظرية وحدة الوجود والاتحاد والحلول لم يجدوا مكانا آمنا يندسون فيه ويثق الناس فيهم سوى هذه الخلوات ناس داخلين عند الفضيل بن عياض ده يكفي ان دول هيبقوا ايه يعني واسمهم تلامذة الفضيل بن عياض أو تلامذة سفيان الثوري أو تلامذة ابن المبارك المهم حدث أنهم اندسوا لماذا اندسوا مع كبار الزهاد ليثق الناس فيهم ولأن الكفر التي يريدون التبجح به أو التصريح عنه لابد له من فيلم طويل ولابد أنه يكون في ثقة ولابد من كذا وكذا فاندس هؤلاء ما في وحي يا أخواننا يفضح الناس دي وحي يفضح الناس دي ما في ولذلك بالمقارنة ما بين عبد الله بن أبي بن سلول وما بين عبد الله بن سبأ تجد أن ابن سلول أخفق وابن سبأ نجح لماذا أخفق ابن سلول ونجح ابن سبأ لأن ابن سلول ما كان يضع خطة لمؤامرة إلا والقرآن يفضحها أما ابن سبأ فكان يضع مؤامراته دون أن يفضحها وحي السماء فهؤلاء الذين دخلوا في خلوات الزهاد والذين عرفوا فيما بعد بعد وقت قليل باسم المتصوفة لكثرة لبسهم الصوف اندس فيهم هؤلاء الفلاسفة وكان هذا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري وتمركزوا في منطقتين آمنتين البصرة البصرة والكوفة بالعراق البصرة والكوفة بالعراق حتى اختلف ال- العلماء في أي البلدين نشأ التصوف في البصرة أو الكوفة على قولين لم يستطيع أو لم يستطع العلماء الترجيح بين المنطقتين في البصرة ولا في الكوفة لكن بدأت مدرسة الزهد الأولى بهؤلاء الأعلام الذين هم ملء السمع والبصر أهل سنة وجماعة الواحد منهم يساوي أمة إلا أنه ليسوا معصومين حيث لا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام شوف ده الكلام اللي, اللي- اللي, اللي كله ميزان وميزان اعتدال ويوزن ب- ب- بميزان الذهب ومش هقول لك مين اللي بيقول الكلام ده على دلوقتي لكن المهم خد كلام موزون فدول الأ- الأئمة الأعلام وبعدين التلامذة دخلوا مع الأساتذة فاشترطوا عليهم أن يؤدوا الفرائض وأن يجتنبوا المحرمات وأن كذا وكذا فوافقوا فصاروا مع الت- مع الأساتذة لكن كانوا في الرتبة الدنية خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه لغاية لما اندس فيهم الفلاسفة كم بقوا من الزمان الله أعلم أنا حقيقة لا أستطيع أن أقول لك كم بقوا من الزمان آه، مندسين في خلوات الصوفية لكن فترة طويلة جدا لماذا؟ لأن أول واحد خرج من أصحاب هذه الفلسفة فلسفة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول ليشق الطريق وليحاول أن ينشر هذا المذهب الفاسد كان اسمه أبو منصور الحلاج أبو منصور الحلاج خرج على الناس طبعا ده على انه صوفي كبير ده سنين طويلة في الخلوات الصوفية احرم خلي بالك أول كلمة قالها ما في الجبة إلا الله آه. إيه الجبة دي اللي أنا لابسها يخلي دي اسمها جبة معروفة من زمان وبعدين بيقول عبارة غريبة موهمة الناس مش متخيلين هو بيقصد ايه بيقول لهم ما في الجبة إلا الله ما في الجبة إلا الله أنت أبو منصور إيه اللي ما في الجبة إلا الله راح أنشد أبياتا يف- يفسر بها ما في الجبة إلا الله فقال أنا من أهوى ومن أهوى أنا روحان حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا كلام كبير يا معلم تاني قول كده يا أبو منصور اللي أنت قلته قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا روحان حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا كلام غريب إيه الموضوع ده راح قايل بيتين شعر كمان بيقولوا الكلام ده كلام يهود كلام نصارى ايه الكلام اللي انت بتقوله ده قال الا اخبر احبائي اني ركبت البحر وانكسر السفينه على دين الصليب يكون موتي فلا البطحة أريد ولا المدينة البطحة اللي هي إيه؟ مكة بطحاء مكة ألا أخبر أحبائي أني ركبت البحر وانكسر السفينة على دين الصليب يكون موتي أعوذ بالله ولا البطحة أريد ولا المدينة الكام كلمة اللي قالهم الحلاج دول حملوهم الناس إلى العلماء الحقونا يا أهل العلم أفتونا يا مولانا إيه رأيك في الكلام ده العلماء اجتمعوا أتوا بالحلاج الحلاج ده قصة كبيرة قوي الحلاج ده معمولة في كام دكتوراه أكثر ناس دافعوا عن الحلاج المستشرقون في بلاد المغرب آه، المستشرقون في بلاد الغرب في بلاد الغرب دافعوا عن الحلاج دفاعا مستميتا رقم اثنين الصوفية بعمم هنا بعمم عشان هقول لكم ايه اللي فيه تعميم وايه اللي فيه تخصيص لدرجة انه انا شخصيا تم تحويلي للتحقيق في جامعة الازهر على اني يوما ما قلت ان الحلاج كافر ووصلت القضية للمستشار القانوني في الجامعة وبتاع فالمستشار بيقول أنا مالي بالكلام ده أنا مش ما أنا أنا ادوني ق- عندي قضايا تانية إنما ال- ال- الفكر ده أنا ماليش دعوة بيه هو بيتكلم في حاجات تانية أو بيحكم في حاجات تانية فبعض الدكاترة اللي وصلهم إن الدكتور عمر بيحققوا معاه على موضوع إنه الحلاج كافر طبعا طب وفي حد يقول الحلاج غير كافر؟ واللي هيقول على الحلاج انه غير كافر يعني ده يبقى ايه حكمه يعني المهم الحمد لله حفظت القضية ودي كانت قبل القضايا الأخيرة اللي هي بتاعت إنه إزاي أنا ما قلتش للطالب اللي عندي إنه 30 6 إزاي يحذف إنه كلمة 30 6 انقلاب وعلى أثرها أنا انفصلت من الجامعة فكمان اللي دافعوا عن الصوفية ما هو اللي اللي رفع القضية دي واحد كبير من المتصوفة اللي مسك عميد كلية الدعوة الإسلامية في الفترة الماضية فترة الانقلاب بقى عميد كلية الدعوة هو اللي راح لرئيس الجامعة وقال له عمر بيقول الحلاج كافر هو ده انا رفع دعوه عشان اعملها الكلام ده اه رفع الدعوة عشان يبقى عميد كلية الدعوة ونالها كلها وأول قرار اللي عمله كان فصل الدكتور عمر من الجامعة من الآه فالشاهد الحمد لله ربنا ما فصلناش من الدعوة الحمد لله فكمان أنا بحب الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه وأنا كنت في الثانوية الأزهرية وهو كان شيخ أزهرنا لغاية لما دخلت الكل- وكليتي أنا دي اللي أسسها لنا الشيخ عبد الحليم محمود عشان يطلع منها دعاء على مستوى العالم لكن الرجل على ما فيه من صلاح فيه طيبة أو فيه تصوف أو فيه شطحات صوفية تخليه يقول أيوة كان ممكن الحلاج يبقى كافر بس بلغني أن الحلاج لما صلب كتب دمه لا إله إلا الله الحلاج ولي الله أنا بصراحة من المسحوب من لساني من زمان قلت له يعني يا فضيلة الشيخ هي الحكاية دي تنزيل من حكيم حميد هي القصة دي جاي- جاية فين وفي أنهي كتاب وإيه اللي- وإيه اللي- مين اللي قال إنه ده من الحلاج كتب الحلاج ولي الله وقريت عن المرسي أبو العباس طبعا المرسي أبو العباس احنا لما نقول اسكندرية يبقى المرسي أبو العباس فإذا به يقول ينبغي أن ندافع عن سيدي أبي منصور الحلاج فيما قاله وبالذات قوله على دين الصليب يكون موتي فلعله أراد بذلك أنه سيموت مصلوبا أو أراد شيئا آخر نحن لا نعرفه طبعا شغل زي شغل النصارى آه فأنا لي كتاب في هذه شبهات التصوف فبقول له يعني هل في حاجة في اللغة العربية تقول إنه لو أن إنسانا مات مصلوبا يقول على دين الصليب يكون موتي يعني اللغة تحتمل هذا من قريب أو من بعيد على دين الصليب يكون موتي ده معنى معروف دين الصليب معروف يبقى معنى أراد أن يقول أنا سأموت مصلوبا فقال على دين الصليب يكون موتي إزاي وأنهي لغة طيب خلي اللغة تسعفنا من أعلمه أنه سيموت مصلوبا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ده رد أنا على المرسي أبو العباس وهو بدافع عن أبي منصور الحلاج أبو منصور الحلاج كان كبش الفدا طلع وقال ما في الجبة إلا الله وقال أنا من أهوى ومن أهوى أنا روحاني حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا خذوه العلماء حكموا عليه بالكفر والزندقة قتل مصلوبا عارفين المثل المصري اضرب المربوط يخاف السايب اهو ده اللي حصل مع فلاسفة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود اول ما لقوا ان المسلمين غير متقبلين هذا هذه الفلسفة وأنه في صحوة في الناس وأنه الحلاج قتل مصلوبا وأنه مكتوب الآن كتاب في أوروبا الإمام المق... المظلوم والمقتول ظلما كتب ومجلدات ورسائل دكتوراه عن ال... عن أبي منصور الحلاج على إنه مظلوم موضوع كبير لما مات أو قتل الحلاج بقية ال- أصحاب النظرية أبوا أن يصرحوا بما يعتقدون أنا بقول لك اضرب المربوط خاف السيد فرجعوا تاني للخلوات بتاعت الصوفية وقالوا لا احنا نستخدم أسلوب الدس أسلوب الكتابة ما كانش فيه مطابع عشان يبقى الكتاب المطبوع ما يتغيرش في حاجة وان غيرت في حاجة تتكشف لا اعمل بقى حواشي واكتب ما بين السطر والسطر ودس في أشياء وألف كتب وكان على رأس هذه المجموعة ابن عربي الحاتمي الطائي صاحب التفسير الإشاري للقرآن الكريم والفتوحات المكية وفصوص الحكم ومو... وعنقاء المغرب ومواقع النجوم شوية كتب كثيرة مليانة بهذا الكفر اللي يقع في يده كتاب عاوز يقرأ ممكن وربنا عافاك يبقى أفضل فكتب ابن عربي وبعدين كمان جلال الدين الرومي أوه، بس خلي دي في سركم عشان هنا جلال الدين الرومي في تركيا كما لو كان بمنزلة الإله الذي يعبد فعدوها كده محدش يقول إن أنا قلت حاجة
تطلع هوا شيخ.
آه.
تطلع هوا أيوة ده بس مباشر وعندك وعندك عبد الكريم الجيلي صاحب كتاب الإنسان الكامل يتكلم على ربنا إنه إنسان كامل وعندك آه، أبو عامر البصري والنابلسي وابن بشيش واحد اسمه الصدر قنوي النابلس السوري
آه نسبة إلى نابلس في سوريا هو لا قديم قديم قديم كل اللي بحكي لك عليهم دول قدامى جدا ما- نابلسي لا يعني من القدامى اللي امنوا بوحده الوجود والاتحاد والحلول فدول مجموعه معروف عرفوا باسمائهم وبكتبهم وبما نقل عنهم في وحدة الوجود والاتحاد والحلول ابن رشد ابن لا ابن رشد ده صاحب فلسفة تانية اختلف ابن رشد وابن سينا ده موضوع تاني ما كانش ليهم في وحدة الوجود ولا الاتحاد والحلول لكن هو ابن عربي من بعد الحلاج الحلاج قتل عاش ابن عربي وكتب الكتب الكثيرة التي كتبها وموجودة بين يدي الناس إلى يومنا هذا فكان من ضمن الكلام اللي كان بيقوله ابن عربي كان هو كان شاعر فبيقول ايه الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف ده في الشعر أما في النثر بيقول والعارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء أصل أنت لما ترى الله في كل شيء ممكن تبقى عملية إيه؟
ابن قدرته القدرة والعظمة وال- وتسمى وحدة المشاهدة والخلق وال- فهو عشان ما تبقاش عندي وحدة المشاهدة بس قال لك لا بل يراه عين كل شيء عشان ينفي عنك كل شبهة ما تقوليش لا أنا برى الله في ال- عظمة الله وجمال الله وقدرة الله لا قال لك يراه عين كل شيء وبعدين هو بيتكلم في الفتوحات المكية بيقول وكان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله وكان المهاجر من مكة إلى المدينة هو الله ولم يكن معه شيء ثاني هو بيتكلم عن الهجرة بس ايه خدها بالمفهوم بتاع الاتحاد والحلول فبيقول الله هو محمد ومحمد هو الله اوعى كمان تفتكر انه معه ثاني اثنين إذ هما في الغار ده ثاني اثنين كمان هو الله وطبعا لما يقول ابن عربي عن ال- عن النبي محمد هو الله وأبو بكر هو الله في نظرية الاتحاد والحلول وحدة الوجود ده حاجة جميلة جدا جميلة جدا أيوة لأنه هو كما قال إن الله هو محمد تنزل بالذات الإلهية لغاية لما أوصلها لأشياء محتقرة بقول لك في الرجال وفي النساء وفي النساء أولى وهو ابن عربي ده صاحب قصة بنت مكين بنت الشيخ مكين التي راودها عن نفسه قال أنا براود فيك الذات الإلهية والشيخ ال- اللي هو ال- النابلسي لا كان اسمه التلمسان وما تف- اوعى تخلط ما بين الاسماء القريبه والبعيده لانه كان عندنا الشيخ عمر التلمساني مرشد عام الاخوان لا لا ده كان اسمه التلمساني قديم قوي وبرضه النابلسي ما انت عندك الشيخ راتب النابلسي حاجه ممتازه لا في في القاب كده ايه مرتبطه ب- باسماء بلاد فالنابلسي ده لا- لا- اسف التلمساني اللي هو صاحب وحده الوجود قاعد يشرح للتلامذة الوحدة الوجود بما هو يعتقد فمستغربين وطالعين ماشيين معاه من الجامع موصلينه لغاية البيت ما كانوش يسيبوا العالم وينتهزوا أي وقت ويسألوه أسئلة وكده فبعد الحديث عن وحدة الوجود راح هو معدين على مصرف ترعة يعني وفيها على الشاطئ بتاعها كده على الجنب جيفة نتنة قوي عزكم الله يعني كلب ومنتن وبتطلع ريحته وتلاقي ال- الذباب والحشرات بتلم عليه وانت معدي تضطر لازم تحط حاجة على أنفك فراح تلميذ قال للشيخ ده اللي قاعد يشرح لهم وحدة الوجود والاتحاد والحلول راح شارق قال له أو في هذه حلت الذات الإلهية يا سيدنا يشاور له على جيفة الكلب ال- النتنة هذه أو في هذه أيضا تحل الذات يعني مش تحل في أشياء مثلا حية أو أشياء ج- حلوة أو جميل لا أو في هذه تحل الذات الإلهية فأنشد قائلا ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيستي والله يا أخوانا الكلام ده ما هو مفترض والله ما هو مفترى ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيستي وبدأت تنتشر حكاية وحدة الوجود والاتحاد والحلول في طائفة تسمى الفلاسفة لكن المصيبة أنهم اندسوا وسط الصوفية فلمن أراد الإنصاف إذا تكلم عن وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول يتكلم فيقول فلاسفة الصوفية ولا يعمم الحكم فعامة الصوفية لا يعرفون هذا عامة الصوفية لا يعرفون هذا وأنا كان لي خطبة عن أنه من الظلم العام تع- تعميم الأحكام نحن لا نعمم الكلام على الصوفيين بل نفرق هذه التفرقة ما بين الأساتذة الأول أصحاب مدرسة الزهد الأولى وهم على العين والرأس والتلامذة الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والفلاسفة الذين اندسوا في خلوات الصوفية وكتبوا سمومهم في كتب الصوفية هؤلاء كما قال عنهم أئمة الإسلام ما هو إمام واحد ولا شيخ إسلام واحد أئمة الإسلام إنهم أكثر من اليهود والنصارى مين فلاسفة الصوفية أصحاب وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول أكثر من اليهود والنصارى تتمة الكلام في تقسيمة الصوفية لك وقد اندس أو انضم إلى الصوفية بعد ذلك خلق كثير منهم المرتزقة المرتزقة دول إيه؟ قال وجدوا الخير العميم عند شيوخ الصوفية فقالوا لماذا يكون حكرا عليهم ندخل نحن معهم في التصوف نأكل ونشرب و- ونرتزق فالمتصوفة الأول أو القدامى دخلوا التصوف زهادة في الآ- في الدنيا ورغبة في الآخرة حتى ابتلوا بمن دخل في التصوف زهادة في الآخرة ورغبة في الدنيا فعرفوا بالمرتزقة ثم ابتلي المتصوفة بصنف آخر أو أخير حتى الارتزاق يعني لم يقفوا عنده يعني أصحاب المرتزقة كانوا يؤدون الفرائض ويبتعدون عن المحرمات أهل الرسم الصنف الأخير شافوا الصوفية بيعملوا إيه وبيلبسوا إيه بيلبسوا عمة بيلبسوا آه، جبة بيلبسوا صوف بيمسكوا عكاز نحاس أو حديد آه، بيمشي الواحد من غير ما يكون لابس حاجة تحت الشوال اللي هو لابسه يشوفه يرفع الشوال ويقف عند أي حتة وبعدين أعزكم الله آه، يرفع الشوال وبعدين يقضي حاجته وشيء كده في الشوال وشيء على الأرض وشيء كده من الثقيل وشيء من الخفيف والريالة نازلة على البتاع و- وحاجات كده وشوفوا بيعملوا ايه بيعملوا شوية حركات فأصبح دول اسمهم الدراويش أو دول اسمهم المجاذيب أو دول اسمهم الناس اللي أنت ما تقدرش ما تتكلمش عن الناس دي الناس دي بينها وبين ربنا حال وصلين والناس دي واصلة عشان تشوفوا في يوم يركع لله ركعة يسجد لله سجدة يدخل مسجد أبدا والناس دول يقول لك خد بالك وصل إلى عارف الشيخ ده أبو شوال اللي أنت بتقول عليه أبو شوال ده ده رتبته الشيخ السلطان أمال الشيخ التاني أبو شوال التاني ده لا ده حتة محافظ بس يعني الشيخ اللي بشوفه ده بي- بيرفع الشوال و- وكده ويطرطر ده ده ده سلطان اوعى تتكلم عنه ده يأذيك انا يعني شوف مع الناس دي من من من سنين من عمري من عشر سنين وانا النهارده ابن الستين فشفت شفت بعيني ما حدش قال لي
في مشايخ في الصعيد طبعا اوه وانت هتلاقي زي الصعيد فكان كل ده خدت بالك فدول اصحاب الرسم بقى او الرسوم واللي يقولوا فيهم العلماء ايه كالجاهل يلبس لبس العالم وليس من اهل العلم في شيء وكش- وكاللص يلبس لبس الشرطي وليس من أهل الشرطة في شيء ده طبعا أيام ما كانوا بتوع الشرطة يعني مش لصوص يعني ف... فالصوفية أنا مقسمهم قبل كده ومبين في الخطبة لأنه اللي بيحضروا في الدرس قليل إنما في الخطبة يحضروا كتير معانا نسبيا فبينت دلوقتي بقول لك أهو شوف بقى ال- الأصناف والصوفية على ثلاثة أقسام صوفية الحقائق وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم صوفية الأرزاق وصوفية الرسم من ال من ال من الظلم أن ننسبهم إلى التصوف شوف ال- النصاف أما صوفية الحقائق فهم أصناف ثلاثة أساتذة ملء السمع والبصر وتلامذة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وفلاسفة أكثر من اليهود والنصارى الفلاسفة دول اللي هم أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول طب ما الصوفية بيهم كتب الصوفية ممتلئة بتراثهم وكبار الصوفية بيقلدوهم لدرجة أنا شفت وسمعت شيوخ طرق لما يقعد يتكلم في الدرس بتاعه يقول لك سبحاني سبحاني ما أعظم شاني بالتخفيف مش شان ال- البيبسي لا ما أعظم شأني سبحاني سبحاني ما أعظم شأن ده واحد من شيوخ الطرق اللي احنا ع- عايشناه طبعا ال- النوع ال- ال- القذر ده من الفلاسفة مش منتشر قوي بس موجود مش معدوم ومنهم الراجل بتاع آه، الشرقية ده ابراهيم اه ابو خليل وخليل.
ابو خليل شوفوا شوفوا ال- الش- ال- ال- الشريط اللي نازل بيتكلم فيه وانا وانا وانا وانا ما هو صالح اه خليل ابو صالح أنا. ولا صالح ابو خليل اه برضه ده زي حكايه حسن شحاته كل الفنانين بيروحوا عنده والفنانات و... وكده ما الطاهر بتاع السودان ده اسمه
وفي في السودان طبعا في بس انا ما رحتش السودان انت رحت فعندك ال عندك هذه النوعية لما تيجي تحسب الفلاسفة دول وسط الصوفية هتلاقيهم حاجة بسيطة يعني نسبة لا تتجاوز الثلاثة في المئة لكن مو- موجودة ولا معدومة؟ موجودة طب الأساتذة اللي زي الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وشقيق البلخي ومعروف الكرخي والجنيد لا ما تلاقيش لا ما تلاقيش تلامذة اه موجودين هم دول اللي بيمثلوا قيادات التصوف وفيهم صالحون لكن الشطحات عند الصوفية يقر بها الكبير والصغير احنا بنقول لهم بلاش الشطحات طب ومشكلة فلسفة الاتحاد والحلول وحدة الوجود أن كتب الصوفية امتلأت بها ولما كنا نناقشهم يقولون هذا مدسوس علينا فإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم دي فيوضات وشراقات ال- ال- ال- الناس الدول ال- بتوع الكتب بتوع الكتب وبتوع العلم ما يفهموش القضايا دي بتاعت الولايه وبتاعت الحقائق الحقيقه غاب عنهم كثير اه دول علموا شيئا وغابت عنهم شيء شيئاء وقوقوه شيئاء دول ما ما يعرفوش التجليات والفيوضات دول يعرفوا ايه في العلم اللدني ده يا اخوانا ادي المصيبه بتاعت الصوفيه اللي موجودين برضه مع التخصيص وليس مع التعميم ولانك انت لما تمسك الاوراد هتلاقيها مليانه وحده وجود واتحاد وحلول وهدي لك مثال واحد تخلي بالك منه لانه ما في طريقه من الطرق الا وعندها هذا الورد اسمه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لابن بشيش طبعا كل طريقة بيبقى لها أوراد تخصها وفي أوراد مشتركة أو مشتركة بين كل الطرق فمن ضمن الأوراد المشتركة ما بين كل الطرق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش كل الصوفية بيقولوها وأنا كنت أقعد مع أبويا ومع أعمامي والعيلة ونقولها وأنا صغير أنا حافظها من أنا صغير ما ما قريتهاش في الكتب عشان أقول لك دلوقتي خلي بالك من الصلاة على النبي لابن بشيش لا كنا نقعد كده ونقول احنا قاعدين في المصلى كانت حته زي اللي احنا قاعدين فيها دي ونقول اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه تضاءلت الحقائق وفيه تضاءلت الحقائق آه، اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت اللهم صل على من منه انفلقت الأنوار وانشقت الأسرار ولا العكس يا عمر نسيت ما انا حافظها من انا وعندي عشر سنين اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارت- ارتقت الحقائق وتضاءلت علوم آدم فأعجزت الخلائق فلا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله فإنه سرك الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم حققني بحسبه والحقني بنسبه ها، وانشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الحجاب الأعظم سر حياتي وحياته وسر مع روحي وروحه ومعالمي ومعالمه واسمع ندائي كما سمعت نداء عبدك زكريا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن ونزعق كده ون- ون- ون- ونخلص الصلاة على النبي عليه السلام تاكل الفتة وتقول اه احيانا الفتة دي كنا غلابة شويتين المهم آه، هذه الصلاة على النبي لابن بشيش شوف فيها لما تقرأ انه النبي عليه السلام هو الحجاب الاعظم القائم بين يدي الله طب ودي ممكن تلاقي لها تأويلات لكن انشرني من اوحال التوحيد بقى التوحيد اوحال طب واغرقني في عين بحر الوحدة انا لما حفظتها مع ابويا وعمامي وجدي والناس دي الع- العيلة متصوفة ده انا اللي طالع فرته كده من العيله وكانوا معتبريني نشاز إن هم دول ال- ايه اللي قال فيهم النبي عليه الصلاه والسلام ال- لما ذكر الغرباء فقال انه نزعوا من القبائل تلاقي من كل عيله كده واحد اثنين ثلاثه يطلعوا كده حد فكان كان موضوع تاني ما سيبك من حته الشخصيه فلما بقول لابويا الله يرحمه فبقول له انت وين حكايه تنشلني من اوحال التوحيد دي واغرقني في عين بحر الوحده وكنا دايما نقولها كل جمعه ليله الجمعه لان عندنا لا يا عمر ليله الاثنين لانه ليله الاثنين كانت المنظومه وليله الجمعه الصلوات وده كان تبع الطريقه الخلوتيه اللي مقرها في ام المصريين في الجيزه و... وعندنا كمان الحاجات اللي انا لما احتكيت بالطلبه في الكليه ودي الطريقه البيوميه ودي الطريقه البرهانيه ودي الطريقه الدسوقيه ودي الطريقه الشاذليه ودي البي... ال- ال- طرق كثيره واحد بدي درس في مره وبعدين اتكلمت عن الصوفيه بنتقدهم وانا لسه شاب صغير في العشرين فواحد قاعد كده من شيوخ الطرق وكان جاي يحضر مولد سيدنا حسين يقول، انت ازاي تتكلم علينا احنا احنا 366 طريقه كنت أول مرة أعرف المعلومة دي طبعا لما تروح مجلس الأعلى الصوفي تلاقي ال- السجل بتاع ال 366 طريقة فبقول له يابا يعني الكلام ده معناه إيه؟ فأبويا الله يرحمه رجل حامي يحفظ القرآن ويصلي بالناس و... و- وعنده حتة أرض بيزرعها إنما يعني مش مش العالم اللي يفتيك فقال لي يا ابني ده كلام عظيم لناس عظام أنا فاكرها منه لا كلام عظيم لناس عظام قلت له عظام عظام ولا لحم انا ايه حولت بقى الكلام و- وغيرت في الحديث فطبعا ابوي ما ردش على اكتر من كده وانا اسال الصوفيه واتناقش معاهم وبقى يكرهوني كراهيه العمى ليه لاني بناقشهم وبنظرهم ايه الكلام ده ازاي يا جماعة والله كان يقولوا لي مسوس علينا وخلاص وتنتهي المناظرة عندي مسوس علينا وانا اقول لكم ايه ده موضوع الوحدة الوجود والاتحاد الحلول ده كبير قوي وانا طولت عليكم قوي ما حدش يقول لي انت طولت انا اللي بقول اهو انا طولت بس الموضوع ده ما خلصش الموضوع ده كبير طب ما لسه ما تاكلوا شويه ونقوم نمشي نروح هناك شويه
اه عشان نلحق نيجي نصلي الفجر ان شاء الله على كل هو نكتفي بهذا القدر واللي ربنا يريد به في الدرس اللي جاي ان شاء الله نكمله ولو الموضوع الشرك اعوذ بالله نسأل الله العفو والعافية اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد واحشرنا تحت راية الموحدين تحت رع- راية خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام جزاكم الله خير حياكم الله وبركاته